بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله دائم الإحسان متواصل النعم الحمد لله دام بره عظيم الكرم الحمد لله الذي أذن لنا بذكره الحمد لله الذي ألهمنا وعلمنا وأكرمنا بدينه ألف طريق إلى الجنة ألف طريق إلى الجنة احنا اخترناها علشان نتذاكرها معا ولكن هي آلاف الطرق إلى الجنة في آلاف الطرق إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الطرق ويمهد لنا تلك السبل و نجاور رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عند ربنا في الجنة أسأل الله أن أراكم هناك الجنة تكلمنا في المرات السابقة عن فضل الجنة ووصف الجنة وبعض الطرق إلى الجنة ولكن لنا الآن أكثر من ثلاث حلقات بنتكلم عن المبشرين بالجنة ليه بنتكلم عن المبشرين بالجنة بنتكلم عنهم عشان نشوف ازاي دخلوا الجنة نشوف اخلاقهم نشوف اعمالهم نشوف اقوالهم نشوف عقائدهم نشوف سيرتهم نشوف انفاقهم ولازم نعرف ان مفيش حاجة عند ربنا ببلاش سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة اتكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه اتكلمنا عن كرمه اتكلمنا عن خلقه اتكلمنا عن ورعه اتكلمنا عن علمه اتكلمنا عن حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نتكلم النهاردة عن الرجل الثاني بعد أبي بكر في التبشير بالجنة وكذلك في تلك الأمة كلكم عارفينه الفاروق أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام عمر تعالوا نشوف الأول النياشين التي توضع على صدر عمر وبعدين نشوف تفصيل الكلام المجمل تعالوا نشوف الأول هذه الأوسمة التي وضعها رسول الله على صدر عمر تاج فوق رأسه عمر يتنزل الحق على قلبه ولسانه عمر فاروق تلك الأمة عمر أشد الناس في دين الله عمر ذو فضل عظيم عمر عمر الذي وافق ربه عمر الموفق الملهم عمر الذي تتحدث الملائكة على لسانه عمر بن الخطاب الشهيد الشهيد رضي الله عنه جمع له الخير جمعا عبقري بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبقري رضي الله عنه ده الإجمال وهذا قليل من كثير وغيض من فيض لكن احنا هنبدأ النهاردة على فكرة هناخد النهاردة ثلاثة شهداء ثلاثة شهداء من المبشرين بالجنة عمر وعثمان وعلي لكن هنبدأ بعمر رضي الله عنه أول شيء بشراه بالجنة بشر عمر بالجنة سبحان الله العظيم تعالوا نشوف البشرة التي سيقت إلى عمر أكثر من مرة أما بشراه بالجنة ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه البخاري وغيره في الصحيح أن أبا موسى كان يحفظ الباب لرسول الله على بستان من البساتين فاستأذن أبو بكر فقال له ائذن له وبشره بالجنة فقال له رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة فحمد الله ثم قال سمعت للباب صوتا فخرجت لأنظر من هو فرأيته عمر فقلت عمر يا رسول الله يستأذن قال قال له ائذن له وبشره بالجنة ائذن له وبشره بالجنة سبحان الله هذه أول بشرة البشرة الثانية البشرة الثانية أن رسول الله رأى بيت عمر في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فإذا فيها قصر من ذهب أمامه حورية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا من قريش شوف النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون هو صاحب هذا القصر فقال أنا من قريش لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد قال أنا محمد لمن هذا القصر قالوا إنه لعمر بن الخطاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام فوليت مدبرا خشية أن تغار أو لئلا تغار يا عمر يعني لما رأى الحرية تتوضأ أمام البيت النبي عليه الصلاة والسلام يستحيي وهو نائم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام استحيا أن ينظر إلى الحورية في المنام بأبي هو وأمي خلق كريم دين عظيم عليه الصلاة والسلام قال فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر وقال وعليك أغار يا رسول الله مش انت اللي غير عليه مش انت اللي غير منك ولا غير من فعلك عليه الصلاة والسلام طب دول بشرتين بالجنة طيب البشرة الثالثة بالشهادة بالشهادة وقف رسول الله وأبو بكر وعمر وفي رواية وعثمان على جبل أحد فاهتز الجبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان وكان أبو بكر هو الصديق وعمر وعثمان هما الشهيدان من أعمال عمر التي تدخل الجنة تعالوا بقى نشوف عمر كان بيعمل إيه علشان نعرف هو دخل الجنة ليه عمر من أحب الناس إلى الله ودي نعمة عظيمة جدا الحديث اللي احنا هنقوله ده في بضع دروس في قمة الرقي والعظمة ايه هو الحديث الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن قصة إسلام عمر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس على الإسلام كان عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام أبو جهل فأراد رسول الله تمنى من قلبه أن يهتدي أحدهما حتى ينصر الله به الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انصر أحب العمرين إليك أي عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللهم اللهم اهدي أحب العمرين إليك فكان أحبهما عمر بن الخطاب كان عمر هو الذي أقرب إلى الله أحب إلى الله وتبين بعد ذلك أن عمر من أحب الناس إلى الله رضي الله عنه عمر عمر مقدم يعني ايه مقدم يعني كان يقدمه رسول الله بعد أبي بكر في كل شيء كل شيء رضي الله عنه في العمل الصالح في الاستخلاف في, في, في, في التزكية في التبشير بالجنة وكان مقدما وما كان ينافس أبا بكر أحدا إلا عمر أقرب ما يكون إلى أبي بكر ونذكر جميعا المواقف اللي كانت بتحدث بينهم كان يتنافس مع أبي بكر فأنفق شطر ماله بس علشان, علشان ينافس أبا بكر رضي الله عنه طيب إيه كمان نستفيد من الحديث اللهم اهدي أحب العمرين إليك ده آه استفادة في غاية الأهمية وهي عمر أيامها كان كان مشرك كان يشرب الخمر ويئد البنات ويعبد الأصنام ولكن كان الله يحبه واحد يقول لك طب هو ربنا كان بيحب المشركين لا ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يحبه بسابق علمه أن هذا الرجل سيصلح وسيهتدي ويتوب ويسلم وهو ده السر اللي بيخلي في ناس كتير جدا تتوب بعد معاصي كتير ويخلي ناس كتير جدا ترجع إلى الله وتترك الذنوب بعدما أسرفوا على أنفسهم في المعاصي ده يدل على, على أن كل من اهتدى بعد ضلال وتاب بعد معصية ورجع إلى الله بعد طويل بعد إنما هو من محبة الله له إنما هو من محبة الله له يعني أنت يا أخي الكريم ممكن تبقى عاصي دلوقتي ولكن ممكن يكون ربنا بيحبك هيهديك ممكن دلوقتي يا أختي الكريمة تكوني متبرجة ولكن من حب الله لك هيهديكي بإذن الله تعالى ويتوب عليكي ويسترك ويحجبك ممكن أنت دلوقتي تكون عندك مخالفة ولكن ربنا ممكن يحبك فيغير حالك يغير حالك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحب الناس إلى الله ويجعلنا من أحبابه ويجعلنا نحبه ونحب من يحبه ونحب عملا صالحا يقربنا إلى حبه عمر تعالوا ننتقل لباب آخر من أبواب الجنة عند عمر بن الخطاب وهو وهو الدين وهو الدين يعني ايه الدين دينه كان عظيم عمر كان تقي عمر كان صاحب دين الدليل الدليل في في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الناس عليهم قمص عليهم ثياب فرأيت بعضهم ثيابه إلى ثديه يعني إلى هذا المكان وبعضهم ثيابه إلى سرته ورأيت عمر بن الخطاب يجرجر ثوبه في الأرض يجرجر ثوبه في الأرض ثوبه بيجر في الأرض طويل جدا على الأرض قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين قال الدين شوفوا الدين ستر ازاي شوفوا الدين نعمة ازاي اهو ده كان دين عمر طيب الدين ده جاله ازاي شوفوا بقى ده الباب الثاني من أبواب الجنة التي نعرفها عن عمر نتبع نتبع هؤلاء والذين اتبعوهم بإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه عمر نال هذا الدين بكثرة الحرص على دين الله وعلى العلم وعلى مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين ان عمر كان حريص جدا على العلم لدرجة لدرجة انه قضى نصف حياته في طلب العلم والنصف الآخر في تعليم العلم يعني ايه عمر كان يسعى على ابنائه ليطعمهم فعمل ايه قال انا مش هقدر اقعد طوال الوقت بدون عمل لا يمكن ان اضيع من اقوت وفي نفس الوقت بيتمنى يطلب العلم زي كتير منا ما بيبقى بيتمنى انه يطلب العلم ويحضر للمشايخ ويسأل على دروس تعالوا شوفوا عمر عمل ايه عمر كان عنده حل عظيم لهذه المسألة عمل ايه خلى واحد من الأنصار آخى رسول الله بينه وبينه اتفق معاه قال له ايه قال له انا هنزل يوم من الايام اشتغل وانت اطلب العلم وانا لما ارجع اديك نص فلوسي وانت تعلمني اللي اتعلمته من النبي عليه الصلاة والسلام طب وفي اليوم الثاني انا مش هشتغل انزل انت اشتغل وانا اروح للنبي عليه الصلاة والسلام اتعلم منه دين الله واجي اعلمك العلم وتديني نص فلوسك يعني نص حياته يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يتعلم ويروح يعلم إخوانه والنص الثاني يروح يشتغل ويرجع يتعلم ما تعلمه أصحاب رسول الله في هذا اليوم شفت يعني نص حياته طلب للعلم بين يدي رسول الله والنص الثاني بيتعلم من الناس اللي اتعلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الثمرة ايه كانت الثمرة ان من اعظم احاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت من نصيب عمر في الرواية كانت من نصيب عمر في الرواية هضرب لكم أمثلة عارفين حديث إنما الأعمال بالنيات أشهر حديث تقريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه ثلث العلم وأنه أساس في كل أبواب الحديث وكل أبواب الفقه إنما الأعمال بالنيات كان من نصيب عمر حديث ثاني وهو أعظم حديث شرح دين الإسلام مطلقا حديث حديث الإسلام والإيمان والإحسان والقيامة اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد وبياض الوجه شديد وبياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى رسول الله إلى آخر الحديث سألوا عن الإسلام والإيمان وده طبعا تتابعوه بإذن الله عز وجل في برنامجنا المحبب جبريل يسأل والنبي يجيب تخيلوا بقى العلم ده كله في هذا الحديث كم من نصيب عمر بن الخطاب بلغوا عني ولو آية من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة هو ده كان طريقهم وهو ده كان سبيلهم اتعلم شوف عمر كان بيعمل ايه ما بشرش بالجنة من فراغ رضي الله عنه دفع التمن ودفع تمن كبير وعظيم رضي الله عنه كان من نتائج هذا الدين العظيم وهذا العلم الجسيم أن عمر رضي الله عنه كان يتنزل الحق على قلبه ولسانه يتنزل الحق على قلب عمر ولسانه من اللي قال كده النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن عمر كان يوافق ربنا سبحانه وتعالى فيما يقول انتوا عارفين ايه يعني يعني رجل يتكلم بالكلام فيصدقه الله فتصبح آية من كتاب الله عمر يتنزل على قلبه ولسانه الحق يتنزل الحق على قلب عمر ولسانه من هذا لما مشى بجوار مقام نبي الله إبراهيم بجوار الكعبة قال يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رأى عمر رضي الله عنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات أمهات المؤمنين النقيات التقيات محرمات على كل المسلمين وكان رسول الله طيب القلب طاهر النفس وكان يأذن للمسلمين أن يدخلوا عليه حتى يستفيدوا من دينه ومن علمه فغار عمر وده سبيل آخر من سبل الجنة عمر كان يغار على رسول الله وأهل بيته رضي الله عنه فلما رأى عمر ذلك قال يا رسول الله ألا تأمر نساءك بالحجاب انا غيران انا مش عايز حد يشوف نساء اهل بيتك مش عايزهم مش عايز الرجال يكلموهم بالراحه كده يعني بهذه الكيفيه فانزل الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونزل الحجاب بعد ذلك تصديقا لكلام عمر رضي الله عنه الى اخر ما, ما الى اخر ما كان يحدث لعمر عمر يا اخوتاه من المحدثين عمر من المحدثين يعني ايه المحدثون يعني الملائكة بتتكلم على لسانه الملائكة بتتكلم على لسانه ودي فضيلة أخرى من فضائل عمر بس دي بقى ما حدش فينا يقدر يتبعها احنا نتمناها اه ونرجوها من الله تعالى اه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم لكن دي ما بتجيش كده بال يعني دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى يرزقها لمن يشاء ما اقدرش اقول لك لما تعمل ايه تبقى من, من الناس الذين تتكلم الملائكة على ألسنتهم ولكن اخلص النية واصدق مع الله سبحانه وتعالى قادر عز وجل على كل شيء تعالوا نشوف هذا الوسام الآخر الذي يعلقه رسول الله بلسانه الكريم من قوله الذي لا ينطق عن الهوى تاجا فوق رأس عمر رضي الله عنه وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان في من كان قبلكم محدثون ولو أن في أمتي محدثين سيكون عمر منهم قالوا ومن المحدثون يا رسول الله قال الذين تتكلم الملائكة على على ألسنته الذين تتكلم الملائكة على ألسنته يعني عمر لما كان يتكلم الملائكة كانت تتكلم معه رضي الله عنه عمر النتيجة بعد ده كله علم عظيم عند عمر باتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وده أيضا وسام جديد على صدر عمر الحديث في البخاري في كتاب الرؤيا أو في كتاب التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبنا ثم تبقى منه فضلة يعني شوية لبن في آخر الإناء فأعطى فضله عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم عمر ذو علم عظيم ذو علم عظيم شوفوا بقى نتيجة طلب العلم ونتيجة الكفاح ونتيجة الجلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره شوف النتيجة إيه بشرى بدين عظيم وعلم عظيم ايه كمان حسن اتباعه حسن اتباعه لقول الله ورسوله كان متبعا وليس مبتدعا ما قالش ده انا مبشر بالجنة وانا امير المؤمنين وانا كذا, كذا ولكن كان كان امامه قدوة وهو رسول الله لا لا يحيد عنها أبدا تلك القدوة الكريمة في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا لما رأى الحجر الأسود قال له إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك يقول له لو- لو ما شفتش النبي عليه السلام بيقبلك ما قبلتك عمر كان قويا في الحق ولا يخشى في الله لومة اللائمين ولا يخشى في الله لومة اللائمين رأى شجرة تعبد من دون الله فذهب إليها فقطعها أنتوا عارفين الشجرة دي هي التي كانت قد ذكرت في كتاب الله أن المؤمنين قد بايعهم الله أو بايعوا الله تحت هذه الشجرة قطعها درءا للمفاسد شوفوا عمر رضي الله عنه وشوفوا عدل عمر وشوفوا وشوفوا قد ايه عمر بكاء وبيخشى الله عز وجل فكان يقول إن نمت بالليل أضعت نفسي وإن نمت بالنهار أضعت الرعية كانش بيقدر لا ينام لا بالليل ولا بالنهار كان كثير البكاء وكان يخشى الله عز وجل كان عنده العدل في يوم من الأيام مر في السوق فرأى عبدا يمشي في الطريق فيضيق على الناس فجعل بيده هكذا معاه شيء اسمه الصوت يعني حاجة زي عصاية صغيرة فضرب به هكذا فالضربة جاءت على ثوب هذا العبد فلما عاد عمر إلى بيته لام نفسه هل آلمت هذا العبد الضربة ولما ضربته يتأسف على تلك الحال التي وصل إليها أنه ضرب رجلا على جسده فأراد أن يقتص طيب عمر هو أمير المؤمنين لمن يذهب حتى يقتص منه وهذا العبد لا يعرف طريقه فاقتص هو من نفسه ضرب نفسه قصاصا لهذا العبد ولما لقيه بعد سنة قال له أتذكر يوم كذا حين خفقتك الخفقة التي خفقتك بها يعني الضربة اللي أنا ضربتك إياها في السوق قال يا أمير المؤمنين لقد نسيت لا أذكر أصلا عما تتكلم لا أذكر أصلا عما تتكلم عمر عمر عنده من الدين ما لا يعلمه إلا الله هذا الرجل الطيب المبارك فتح الله على يديه أعظم بقعة من بقاع الإسلام فتحت على يد عمر عمر هحكي لك بس واحكي يعني لإخواننا أخواتنا المشاهدين والمشاهدات الموقف اللي مر بيه عمر من عز الإسلام لما وعد رسول الله سراقة بن مالك إن, إن, أن- أن يعطيه سواري كسرى قال كيف بك يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى طيب كسرى هلك على عهد رسول الله وابنه وكل الممالك بدأت تتساقط واحدة تلو الأخرى في أيام عمر بن الخطاب ولكن آخر رجل آخر رجل سقطت ولايته على عهد عمر كان اسمه الهرمزان كان اسمه الهرمزان الهرمزان كان قد قتل كثيرا من المسلمين شوفوا هذه الدولة الفرس كانت تحتقر الإسلام والمسلمين وكانوا يحتقرون أن يجلسوا مع مع أحد من المسلمين وكانوا لا يستطيع أحد أن يلقى ملكهم أبدا إلا راكعا هؤلاء الناس تساقطوا ولاية تلو الأخرى في يد تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأشبال الذين تخرجوا من عرين محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله تساقطت تلك الولايات حتى جاء دور هذه الولاية وكانت تسمى تستر وكان ملكها الهرمزان وقد قتل الهرمزان كسي- كثيرا من المسلمين ففتحت على يد تلميذ من تلامذة عمر وهو الأحنف بن قيس رضي الله عنه لما وقعت هذه الدولة استسلم ملكها بشرط قال بشرط أن أذهب إلى عمر فيقضي هو في فتشاور فتشاور الأحنف بن قيس مع أصحابه هل نجعله يذهب إلى عمر فيقضي فيه أم, نحن أم نقضي فيه نحن فأجمعوا على أن يذهب إلى عمر يا ترى لما راح لعمر عمل فيه إيه ده هنعرفه بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ أمين أهلا عليكم.
وسهلا
آه، آه، لو سمحت يا شيخ بالنسبة لطلب العلم يعني كل ما أطلب العلم مفيش علو همة خالص ومش قادرة أطلب العلم كويس يعني فعايزة حضرتك تقولي على حاجة تفيدني وتكون حاجة عملية بإذن الله
والله هو طلب العلم طلب العلم يحتاج أساسا إلى همة عالية وإلى حب لله عز وجل لما هتحب الله هتحب تعرفي من هو الله يبقى هتقري إيه هي أسماء الله الحسنى إيه صفات الله العلى إيه أفعال الله الكريمة إيه أقواله الشريفة هتعرف هتحب تقري كلام الله ده أعظم سبل العلم إنك تقري كتاب الله وتفهميه هتحاولي تعرفي إيه هو التفسير لكلام الله تعالى عشان تفهميه وعشان ت- ت- تفهمي وتدركي مراد الله من خلقه ومراد الله من كتابه مش كده؟ هتحاولي تعرفي مين هو رسول الله الذي عرفك بالله وهي سننه عشان توصلي لله أول شيء في سبيل العلم حب الله تعالى ورسوله طب تاني حاجة تاني حاجة التزام الطرق السليمة من الكتاب والسنة عندك كتاب طيب تقرأيه عندك شريط نافع تسمعيه عندك قناة فضائية ملتزمة بالحدود الشرعية فيها قال الله قال رسولنا يبقى الحمد لله تعالى ربنا سبحانه وتعالى وسع على عباده ولم يضيق عليهم وده طلب علم وده طلب علم لما الواحد يبقى عنده برنامج او عنده آه، آه، نظام بيتبعه علشان يتعلم عن دين الله تعالى الحمد لله ودلوقتي العلم داخل كل بيت لم يصبح لاحد عذر في طلب العلم الشرعي الحمد لله تعالى عندنا مشايخنا الكبار الشيخ ابو اسحاق الحويني الشيخ مصطفى العدوي وحبيبنا وحبيب ال- القلوب جميعا الشيخ محمد حسان الى اخر هذه عندك طلب العلم في الحديث وعندك في التفسير وعندك في اللغه وعندك في الفقه وعندك في الرقائق وعند كل المسلمين طبعا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى طيب معنا اتصال ثاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله أيوة يا شيخ اتفضل ما- اسمعك معك مصطفى من القاهرة اهلا وسهلا يا مصطفى ازاي اخبارك اهلا وسهلا يا أهلا وسهلا ح- ح- حضرتك بتتكلم على حتة العلم ووصوله لل- للقنوات وللبيوت آه، معلش أنا يمكن من سكان محافظة المسويس بس بتكلم على علم التجويد العلم ده ناقص جدا عندنا يعني بالنسبة ل- لوصول المحافظات والقرى وال... والأماكن دي كلها عايز يعني إيه يعني طفرة أو نهضة زي ما حضراتكم كده وصلتونا العلم بسلاسة وبسهولة في القنوات يكون في برنامج عندكم في القناة احنا تعودنا على قناتكم يكون في برنامج مخصوص او آه، وقت معين عند حضراتكم تحددوا لنا ت- تقولوا لنا فيه ال- علم التجويد واحكام التجويد لان طبعا ده كلام ربنا ولازم ننطقه بالطريقه الصح ربنا يبارك فيك احنا الحقيقه عندنا برنامج اقرا وارتقي ده بالليل مع الشيخ اشرف عندنا كمان برنامج صباحي للاطفال وده مفيد جدا كذلك للكبار وهو برنامج مع الكرام البرره تابعنا باذن الله عز وجل اخ مصطفى وباذن الله عز وجل ربنا يعني يجعلنا واياك من المجودين لكتابه طيب معنا اتصال تاني السلام عليكم
الو اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا ازي حضرتك يا فندم الحمد لله ممكن اشارك في البرنامج لو سمحت اتفضل آه، اولا آه، حضرتك بس انا احب اوضح حاجه ان آه، احنا في ال- آه، في كلامنا عن النبي صلى الله عليه وس- على- عليه وعليه وسلم ان احنا لازم نتبع آه، سنه النبي اولا يعني ما يجبش ان احنا آه، نرد على الكلام اللي هو اللي حصل في سب النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء فقط ولكن آه، يجب ان يبدا كل واحد من نفسه اولا بالاصلاح آه، التربيه الصحيحه على ال- على دين الله آه، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالبكاء فقط واولا آه، انا عايز اقول آه، حاجه مهمه بعد اذن حضرتك يعني ان آه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام لو كل واحد اتبع خلق النبي صلى الله عليه وسلم لتقدمت الامه لتقدمت الامه خلق النبي كان في المعاملات آه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، ان الدين المعامله الدين المعامله فيجب ان احنا اما ن- نعامل بعض نعامل بعض على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان ما يكونش فيه غش ولا نفاق ومن غشنا فليس منا فالاول لازم ان احنا نغير من نفسينا الاول او من انفسنا آه، وبعد كده نرجع ان احنا ن- يعني نحاسب الناس اللي هم بيتكلموا عن النبي الناس دول بعد اذن حضرتك معلش هطول على حضرتك الناس دول سبوا رسول الله واتكلموا على رسول الله عشان خاطر شافونا احنا ضعفاء احنا حضرتك ضعفة احنا المفروض نبقى اقوياء نبقى اقوياء نعمل ايه اول حاجة نغير من نفسينا نربي اولادنا على السنة النبوية وعلى القرآن الكريم آه تاني حاجة ما نحاولش ان احنا نلتفت لأي كلام هما بيقولوه تاني حاجة المعاملة الأخلاق كل دوت حضرتك هيخلي يعني هيخلينا ان احنا نغير من انفسنا والغرب ينظر لينا نظرة ان احنا ناس متقدمة مش مش مش ناس متخلفة آه آه طبعا آه يعني مش عايز اقول لحضرتك ال- الاعلام الفاسد طبعا اللي هو وصل كل المعلومات اللي هي الخاطئة اللي هي بي- بيبث في ال- في الناس وبيبعت فيهم الصورة السيئة مش الصورة الصحيحة آه انا هقول لحضرتك على حاجه ودي حاجه مهمه جدا يعني احنا مش عايزين نحط الغرب آه يعني ايه يعني آه، هدف ان احنا نوصل له وان احنا آه، ن- نقنعه ان احنا صح وان احنا نتقدم عشان هو آه، يعني آه، يعرف ان احنا آه، آه، منضبطين لا احنا ديننا عبوديه يعني بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بنعبد ربنا بالكتاب ونعبد ربنا بالسنه ونعبد ربنا سبحانه وتعالى بالعلم والعمل نعبد ربنا سبحانه وتعالى بالتقدم العلمي والتكنولوجي ونعبد ربنا بالطب والهندسه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هم اقتنعوا بيك أو لم يقتنعوا انت المفروض تبقى مقبول عند الله تعالى وهو ده اللي يهمك انت لما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى منضبط وعبد صالح وعبد خالص ربنا سبحانه وتعالى هيستخلفك وان رفضوا هم وان رفضوا هم فخلي نيتك وغايتك هي رضا الله سبحانه وتعالى ما يكونش نيتك وهدفك انك تظهر لهم انك متفوق او تبين لهم انك صح وكده كده بالتزامك لدينك هيبان انك صح هيبان احنا م- مش عايزين نحبس نفسنا في هذه ال ال في هذه ال- ال- البوتقه او في هذا الاطار ان احنا لازم نظهر لهم ان احنا احسن منهم بالعلم والتقدم انت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هم مش مستنيين منك تكنولوجيا واشهر الناس تقريبا في العلوم التكنولوجيه عندهم مسلمين في مسلمين معايا يعني فاروق الباز الدكتور فاروق الباز ده اشهر عالم جولي جيولوجيا موجود في امريكا وكان موجود في امريكا اقنعهم بالاسلام ها عندنا مثلا احمد زويل ها وعالم متقدم جدا في العلوم ال- آه، الفيزيائيه ومتقدم جدا في العلوم الدنيويه هل قالوا ان الاسلام هو اللي اخرج هذا الرجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هو ده اللي هيرضيهم هو ده اللي هيخليهم يقتنعوا بيك اما غير كده فانت دينك انت مطالب بيه دنيا واخره احنا نتعلم ديننا نعم ونعلم اولادنا الدين نعم وهم تجرأوا علينا لضعفنا نعم ولكن احنا لازم ندافع عن النبي عليه السلام حتى واحنا ضعفاء حتى واحنا ضعف حتى واحنا بنموت في اخر رمق من حياتنا مهما كنا ضعفاء في الدين او الدنيا لازم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اغلى علينا من انفسنا لما سعد بن ربيع رضي الله عنه كان بيموت بيموت فقال ل- لقومه وقل لقومي الأنصار لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيهم شطر, شطر يطرف يعني لو حد أذى النبي عليه الصلاة والسلام وفينا جفن يطرف نحن لا عذر لنا عند الله نحن ندافع عن رسول الله في المنشط والمكره والعسر واليسر والغنى والفقر والقوة والضعف أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا السلام عليكم ازيك يا استاذنا أهلا وسهلا الله مرحبا يسعدك الله يخليك انا كنت آه، يعني اللي جاب في خاطري كده من حكاية ان هم ال- الاساءة اللي حصلت ديت فعايز اعرف اذا كان ده صح ولا غلط بقول ان ال- ان الاساءة دي مش موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام الاساءة دي جاية لينا احنا بتقول لنا خلي بالكم انتوا مسلمين عشان ما يبقاش لينا حجة عند ربنا سبحانه وتعالى فانا عايز اعرف اذا كانت وجهة النظر دي صح ولا لا بتقول بتقول ال- الفتنة دي جت تعمل إيه فينا بتقول بتقول لنا إيه بتقول لنا خل... يعني بتقول لنا احنا مسلمين يعني هم ما يقدروش ان هم يسيئوا للنبي عليه الصلاه والسلام انما هم بيفكرونا احنا ان احنا مسلمين مسلمين فأنا- اه
يعني بتفكرنا بديننا يعني اه يعني انا شايف ان هم هم اساسا ما يقدروش يوصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انما هم بي... بيهزقونا احنا يعني او بيقولوا لنا خلي بالكم انتوا مسلمين عشان خاطر ساعه ما نيجي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش لنا حجه يعني جالنا ناس من بره قالت لنا ان خلي بالكم انتوا مسلمين مم.
فانا عايز اعرف اذا كانت وجهه النظر دي صح ولا غلط والله إذا كان الواحد لا يدري أنه مسلم إلا إلا بأذى النبي عليه السلام يبقى ده وجهة نظر خاطئة أما إذا كان بيقول أو إذا كان معنى الأخ الكريم آه، أنه يقول آه، بتقول لنا احنا مسلمين يعني فوقوا بقى لدينكم واهتموا ب- بشريعتكم وا- واعتنوا بنبيكم هو ده الصح هو ده الحق بس الفتن بتيجي تعري البني ادم قدام نفسه الفتن بتيجي تبين للبني ادم مواطن ضعفه ونقاط وهنه يعني الفتن بتيجي تعري البني ادم قدام نفسه تقول له انت اهو شوف انت دلوقتي بتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا انت بتحب رسول الله ولا لا انت هتعمل كذا ولا لا بتيجي تعريه أمام نفسه عشان يبقى واضح ها قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أصحاب تلك الأمراض معنا اتصال آخر السلام عليكم
الو أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا حياك الله الو أي أهلا وسهلا يا مرحبا آه، شيخ امين أهلا حياك وسهلا.
الله عزيز كيف الحال الله يسلمك الحمد لله.
آه، انا انا بسالك سؤال يا فضيله الشيخ بالنسبه للتهنئه في ل- ل- بالنسبه ل- للمولد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آه، يعني آه، بما- يعني في الاسلام مم.
وابيك آه، السؤال الثاني تعطيني آه، احدى معجزات الرسول صلا الله عليه وسلم أعطيك إيه آه، احدى معجزات الرسول صلى إحدى الله عليه معجزات وسلم.
النبي آه، احدى معجزات الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه وبس ابيك توضح لي بالنسبه لل... بالنسبه للمولد النبوي مم.
التهنئه فيه ومكان يعني في الاسلام وجزاك الله خير وجزاكم وجزاكم ربنا يتقبل منا ومنكم الحقيقة بالنسبة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، بما أكرمه الله به كثيرة جدا منها انشقاق القمر ومنها تسبيح الحصى في يده ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ومنها طبعا الإسراء والمعراج ومنها وأعظمها القرآن الكريم دي كلها معجزات أما بالنسبة ل... ل... للمولد النبي صلى الله عليه وسلم فالمولد النبوي لم يرد فيه أي نص في الاحتفال السنوي بهذا اليوم إطلاقا وبالتالي ليس هناك تهنئة نعرفها تقال في هذا اليوم من الأدلة الصحيحة وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه فمن أراد أن يصوم يوم الاثنين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصواب والله أعلم الحقيقة آه، في الوقت المتبقي تعالوا نشوف آخر نقطة هنذكرها في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أن عمر لا حظ للشيطان فيه عمر لا حظ للشيطان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر فجا وسلك الشيطان فجا لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر طب انا عايزك تتصور رجل لا حظ للشيطان فيه طب هو ايه اللي ايه اللي, إيه اللي تعبنا كلنا هو حظ الشيطان فينا ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق انا عايزكم تتصوروا رجل لا حظ للشيطان فيه رجل الشيطان بيفر منه مش م- مش بس بيتركه او ما ما يعني لا يدفعه للشر ده الشيطان لا يستطيع انه يبقى موجود في مكان فيه عمر فتخيلوا بقى دول شياطين الجن فما بال شياطين الانس كانوا ايضا بيفروا من عمر رضي الله عنهم تخيلوا الراحه اللي كان فيها عمر واقصد بكلمه الراحه الراحه القلبيه والنفسيه الراحه القلبيه والنفسيه مع ربنا سبحانه وتعالى لا حظ للشيطان فيه سئل الحسن البصري اينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا لو الشيطان نام احنا نستريح بس الشيطان ما بينامش تقوم يعني تبقى بالنهار بيوسوس لك تيجي تنام بيوسوس لك وانت نايم ممكن يجي لك في الرؤى يبقى ما بينامش ابدا عمال يبعث سراياه وعامل لك خطط وخطط بديله واذا رحت المكان الفلاني عامل لك آه، مصيده واذا رحت المكان الفلاني محضر لك فتنه فده الش- تخيل بقى ان عمر عايش بلا بلا هذه الامور اذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا اخر وطبعا مسك الختام في سيرة عمر الشهادة الشهادة مات عمر شهيدا شهيدا رضي الله عنه مات عمر شهيدا قتله لؤ- أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق من الشر والعقوبة فصاحب العدل عمر رضي الله عنه فلما علم أنه قتل نفسه استراح قلبه وعلم أنه الحمد لله تعالى أنه لم يكن من أمة المسلمين هذا الرجل الذي قتله المهم ودفن عمر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ودي كان مسك الختام الشهادة يعني عمر اختصارا كده للعلماء تنظر للعلماء تلاقيه معاهم تنظر للشهداء تلاقيه معاهم تنظر للصديقين تلاقيه برضه بينهم تنظر للمنفقين تلاقيه م- في وسطهم تنظر للإمام العادل الذي سيجعله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله برضه تلاقيه معاهم ادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقي لك عمل من اعمال عمر بن الخطاب والزمها حتى تلقى الله عز وجل باذن الله عز وجل تلحق بعمر ان شاء الله فان المرء مع من احب ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب تعالوا بقى لعثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان وسيره عثمان والاوسمه والنياشين التي توضع على صدر عثمان. عثمان ذو النورين تزوج بنتين من من بنات النبي صلى الله عليه وسلم عثمان سابق إلى الإسلام عثمان من السابقين إلى الإسلام عثمان من أعظم الناس إنفاقا في دين الله وعلى دين الله وعلى جنود الله عثمان هو الذي اشترى بئر روما اشترى بئر روما كان ينفق على المسلمين كان ينفق على المسلمين جهز جيش العسرة وتعالوا نشوف الموقفين دول في إنفاقه وكفى بهما دول كفاية قوي أما في تجهيز جيش العسرة والاسم باين من عنوانه جيش العسرة يعني في عسرة يعني في في أمر عسير الم- الإسلام بيمر بيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه مرغبا في الإنفاق فقام عثمان وقال علي مئة ناقة بأحلاسها وأقتابها ثم رغب رسول الله مرة ثانية قال عثمان أيضا علي مئة ناقة بأحلاسها وأقتابها فرغب رسول الله ثالثة فقام عثمان أيضا عثمان العسرة وعثمانها المعطاء قال علي مئة ناقة بأحلاسها وأقتابها فلما ذهب رسول الله إلى بيته فوجد ذهبا ذهبا عشرة ألاف درهم أو أكثر ذهب فقال من بعث هذا قالوا, قالوا عثمان بن عفان فجعل رسول الله يقلبها ويدعو لعثمان بالمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ليس هناك ضرر على عثمان بعد اليوم ما ضر عثمان ما, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا موقف من المواقف موقف آخر لعثمان رضي الله عنه في الإنفاق وهو شراء بئر روما يا إخوتاه والله العظيم هناك من المسلمين من يموت جوعا والله العظيم هناك من المسلمين من يموت جوعا في إفريقيا بيموتوا جوعا وفي بعض القرى بدون داعي لذكر أسماء بي- بيموتوا جوعا أو بتأتيهم أمراض خطيرة بسبب الجوع أنت فين من إخوانك فين من, من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أنت فين لو جارك هو اللي جعان وفين لو أن قريبا لك جائع روح لق- لأقاربك وصل رحمك وأطعم الجائع وأعطي المحروم يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لما أوحي إليه قالت له الموفقة الصديقة الملهمة خديجة رضي الله عنها تقول له لماذا لا يخذله الله تطمئنه لماذا أن الله لن يتركه فتقول له رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تقري الضيف أنت بتطعم الضيوف وتكرمهم إنك لا تقري الضيف وتطعم الجائع وتعطي المحروم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق يعني الإطعام ها والإنفاق في سبيل الله عز وجل بالذات وقت العسر وبالذات للأيتام والفقراء والمساكين يا سلام لو لو اصطفاك الله سبحانه وتعالى لخدمة الأيتام والفقراء والمساكين يا أخي النبي عليه السلام هقول لك حديث واحد عشان تعرف أنت ممكن يبقى ليك قد إيه في الجنة ومع عثمان في المنازل قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام تدخلوا الجنة بسلام نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله عثمان لما رأى الناس ليس عندهم ماء يشربونه ليس عندهم ماء يشربونه ف وكان هناك بئر في المدينة اسمها بئر روما وكان يملكها رجل يهودي فأراد ع- فأراد عثمان أن يشتريها قال لا اشتري نصفها يعني إيه اشتري نصفها يعني اشتري نصف أيام أيام آه، آه، ال- ال- السقاية اشتري نصفها يوم يشرب المسلمون ويوم لا يشربون فارتضى عثمان بذلك واشتراها بمبلغ كبير فلما اشتراها عثمان ش- اشترى نصف الوقت المسلمون أذكياء عملوا ايه كانوا بيشربوا في اليوم المسموح لهم به ويدخروا ماء لتاني يوم في اليوم اللي هم سيحرموا منه من السقاية فاليهودي جه عشان يبيع المية في اليوم اللي مفروض انه ملكه ما لقاش حد بيشتري منه مية لقى نفسه مش عارف يضغط على المسلمين شوف الذكاء فذهب الى عثمان وقال اشتري النصف الباقي يا عثمان فاشتراه منه ادي الصحابة رضي الله عنهم عثمان وخلقه الكريم كان عثمان أشد الناس حياء وأصدقهم حياء قال النبي عليه السلام وأصدقهم حياء عثمان بن عفان تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ها وشوف بقى خلق الحياء خلق الحياء أنا يعني نتمنى إن إحنا ندخل الجنة بحاجة من اللي إحنا بنقولها دي يعني شوف إحنا قلنا في عمر بن الخطاب حوالي عشر نقاط وشوف عثمان بن عفان عددنا دلوقتي السبق للإسلام ومصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من من من أهل البيت ثم ثم الإنفاق في سبيل الله عز وجل وإطعام الطعام وادي الخمسة حياء عثمان الحياء الحياء لا يأتي إلا بخير وما كان الحياء في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه عثمان دخل عثمان على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر وعمر وتعالوا نشوف الموقف من البداية ونشوف استحيا رسول الله كم حياء النبي عليه السلام من عثمان بن عفان قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله جالسا كاشفا عن ساقيه فدخل أبو بكر فلم يهش له ولم يبش يعني آه، لم يكترث به فدخل عمر فلم يكترث به فدخل عثمان فقام رسول الله وسوى ثيابه وستر ساقيه قالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تكترث دخل عمر فلم تكترث ودخل عثمان فاستحييت منه قال له وما لي لا استحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء سبحان الله يا إخوتاه أنتوا جربتوا هذا المعنى أن رجل يمشي على الأرض تستحي منه ملائكة السماء سبحان الله العظيم من حيائه ده معناه إيه معناه أن الملائكة بتعاملنا بمعاملتنا معناه أن الملائكة بتعاملنا بما نستحق يعني قرأت القرآن تلاقي الملائكة جت وجلستك عطرك جميل وريحتك طيبة الملائكة ت- تنضم إليك بتتلو كتاب الله تعالى الملائكة تحط فمها على فمك والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني آآ آآ الملائكة تحب ما يحبه الأط- الأطهار والأنقياء من بني آدم وتبغض أو تتأذى مما يتأذى منه بني آدم لا يحبه البذاءة ولا يحبه ال ال ال يعني ال الروائح السيئة ولا يحب سوء الخلق ولا يحب الشجار الملائكة تفر من البيت الذي فيه الشجار وما كان رفقه في شيء إلا زانه فاحنا لما نيجي نوصل لعثمان تعالوا نشوف ازاي تعمر بيوتنا بأخلاقنا نشوف الحياء اللي كان فيه عثمان رضي الله عنه عمر كان عثمان كان أشد الناس حياء الحياء في حياة عثمان رضي الله عنه عثمان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة طب أنا عايزك تتصور أن عثمان بإذن الله عز وجل سيكون له مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن هو, هو اللي وسع المسجد الناس بيصلوا في توسعة عثمان رضي الله عنه من بنى لله مسجدا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة أو بنى الله له قصرا في الجنة يا سبحان الله العظيم لما يروح عثمان يلاقي في صحيفته و- وف- و- وفي أجره يوم القيامة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي الصلاة فيه بألف صلاة بألف صلاة الصلاة فيه بألف صلاة ايه كمان عثمان عثمان بن عفان شهيد مظلوم قتل رضي الله عنه شهيد مظلوم دم عثمان في رقبة من قتله في رقبة من قتله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من يؤذي عثمان أو يعاقبهم عقوبة يكفهم بها عنه رضي الله عنه عمر وعثمان ما أحبهما إلا مؤمن وما كرههما إلا منافق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السمع والبصر من المسلمين طيب دي أعمال عثمان بن عفان التي تدخل الجنة تعالوا بقى نشوف أعمال علي رضي الله عنه ويا, ويا ليتنا ويا ليتنا نرزق من هذه الليلة احنا ذكرنا كده يجي 20 عمل اهو تعالوا نشوف يعني خمس ست أعمال ونتمنى أنهم يكونوا عشرة في هذه الدقائق المتبقية من أعمال علي رضي الله عنه وتعالوا نشوف علي رضي الله عنه أول حاجة علي أول طفل أسلم من المسلمين طب ده معناه ايه وده لكل شباب المسلمين ولكل اب وام نشئوا ابنائكم على الصلاح ليه لان ده سبيل عظيم من اسباب دخول الجنه وهو سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم شاب نشأ في عبادة الله ده ده علي اول ما يذكر علي يذكر يذكر يوم سبق الى الاسلام يذكر رضي الله عنه يوم كان شابا صغيرا ووضع نفسه في لحاف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤذيه المشركون فإذا أوذي يؤذى علي ولا يؤذى رسول الله الفداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته أدي العمل الثاني لعلي رضي الله عنه طب العمل الثالث العمل الثالث شجاعته رضي الله عنه شجاعته رضي الله عنه علي رضي الله عنه قتل اثنين من من المشركين وهما من أشد الناس على الإسلام قتل عمرو بن ود رضي الله عمرو بن عبد ود قتله علي رضي الله عنه وقصة مقتل عمرو يوم يوم الخندق خرج وقال هل من مبارز هل من مبارز فقال علي أنا يا رسول الله أنا أخرج إليه فأقاتله فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إنه عمرو إنه عمرو فقال عمرو بن عبد ود هل من مبارز هل من مبارز ف فقال علي أنا يا رسول الله أنا أخرج إليه فأقاتله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمرو اجلس فقال عمرو بن عبد ود هل من مبارز هل من مبارز وقال بيتا من الشعر ألهب فيه مشاعر علي مرة ثانية ونشوف علي رضي الله عنه عمل إيه وكان رد فعله إيه وإيه اللي حصل في هذه المعركة إلى طريق آخر جديد من طرق الجنة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نستكمل في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته